السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم مكارم الأخلاق الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي إذا اتقي علم وإذا خشي سلم وإذا عصاه العاصي فهو يحلم وإذا تمادى استدرجه من حيث لا يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الأكرم لك يا إله العالمين دعاؤنا إياك نعبد والقلوب توحد بك نستجير بك نستجير فأنت عون من ارتجى فنحن العبيد وأنت أنت السيد إن ارتضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد سل عن محمد الصغير والكبير سل عن محمد الغني والفقير سل عن محمد الصغير والكبير سل عن محمد الغني والفقير سل عن محمد المملوك بل سل الرئيس والأمير سل عن محمد الجنة فإن استطعت فسل السعير سل عن محمد كل شيء فإن لم تجد إجابة فدعهم وسا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسير من خلال هذا البرنامج ومن خلال هذه الوصية العظيمة والخبر العظيم من رسول الله محمد من خلال حديثه والنبي لا يتحدث من خلال نفسه إن هو إلا وحي يوحى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق اللهم اجعلني وإياكم من أهل هذه الأخلاق العظيمة اليوم أحبتي نتحدث تحت عنوان ثقيل شديد دعاء أهل النار لعل البعض يقول يا شيخ ودعاء أهل الجنة سأختم به لكنني أردت أن أضرب على أوتار القلب والعقل لينتبه كل ساه وليستيقظ كل نائم أن هناك من الاعتداء في الدعاء ما يبلغ دعاء أهل النار وإن هناك من المخالفات التي قد يفتن الإنسان بسببها عند موته فيموت على غير التوحيد لأننا نعلم أن الموحدين إن شاء الله رب العالمين حتى وإن كانوا من أهل النار أو دخلوا النار فإنهم سيخرجون بإذنه سبحانه لكن المسألة ليست سهلة كما يظن البعض فتعالوا أحبتي الآن تعالوا أيها الأحبة نتكلم عن دعاء أهل النار وقبل أن أتحدث عن دعاء أهل النار أقول إن الذي سيترك خطى الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي حددها من خلال حديثه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فإنه أخشى عليه أن يفتن أخشى عليه أن يفتن عند ساعات موته ويكون مع أهل النار اللهم عافني وإياكم جميعا يا رب العالمين الأول يعني إيه دعاء أهل النار وهل في دعاء لأهل النار نعم إن هناك دعاء لأهل الدنيا وهناك دعاء لأهل النار وهناك دعاء لأهل الجنة اجعلني يا رب وإياكم منهم الأول دعاء أهل الدنيا الدعاء في الدنيا معروف وقد طالبنا الله جل وعلا وطلب منا وأمرنا أن ندعوه ادعوني أستجب لكم وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإن الدعاء في الدنيا كما جاء في البخاري في الأدب المفرد وغيره يستجاب للمسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى على ثلاث صور إن أخلصت النية في دعائك ولم تعتدي فيه ولم تأتي بالأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو المكذوبة على رسول الله ووقفت عندها كما يقول البعض من الناس إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور من الذي قال ذلك؟ ابن تيمية قال إنه حديث مكذوب عن رسول الله إن هذا الحديث مكذوب عن رسول الله ولا أصل له في كل الكتب الصحاح إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور تبقى تجهز نفسك بقى أسأل الله لي ولكم العفو والعافية لأن تكون من دعاء أهل النار يوم القيامة هذا الأمر لا يجوز مطلقا أن نتحدث به تعالوا أحبتي في الله نتوقف وقفة عند دعاء أهل الدنيا لنذكر أهل الدنيا اختاروا لأنفسكم يا ترى أتكون من أهل الدنيا الذين يسيرون على خطى الحبيب فيكونون بإذن الله من أهل الجنة فيدعون دعاء أهل الجنة أم يكونوا من أهل النار دعاء أهل الدنيا أفضل دعاء ما جاء في كتاب الله اسمع ماذا يقول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار معايا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله وقال رب العزة جل وعلا في كتابه مخبرا عن الدعاء الجميل الواجب على كل مسلم أن يسير عليه اسمع هذا الدعاء كما قال الله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي سميع الدعاء الله جل وعلا أمرنا بدعائه كما جاء في كتابه الكريم فاتجهوا أيها الأحبة الكرام إلى دعاء الملك سبحانه وتعالى كما أمرنا الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم مخبرا عن الدعوات الطيبات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أسأل الله جل وعلا أن يسترنا يومها يا رب العالمين إذا دعاء أهل الدنيا أفضل الدعاء كما جاء في كتاب الله وبعد كتاب الله كما تعلمون هو سنة رسول الله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء مثلا في دعاء الكنوت اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت فمن لزم الدعاء الصحيح في الدنيا فإن الله جل وعلا يجعله بإذنه إن مات على التوحيد مع أهل الجنة ولهم دعاء الدعاء أيها الأحبة كما أخبر النبي محمد في الدنيا ينفع ويستجاب على ثلاث صور أول حاجة أن يعجل الله جل وعلا للعبد استجابة الدعاء في الدنيا كأن يقول العبد مثلا يا رب أريد ألف جنيه فيعطيه الله ألف جنيه أو يؤخر الله جل وعلا للعبد استجابة الدعاء يوم القيامة يجي في الميزان أنا كنت طالب ألف جنيه يا رب ما جالكش في الدنيا لم يأتيك هذا الدعاء في الدنيا تجد عند الميزان الميزان سيخف وسيسقط العبد في نار جهنم يروح جايبين له الدعاء يبقى الألف جنيه يتفك إلى حسنات والله أعلم بعدتها فيثقل الميزان فيدخل العبد الجنة فيتمنى العبد يومها أن يكون الله جل وعلا لم يستجب له أي دعاء في دنياه طيب وهناك صورة ثالثة أنا طلبت من الله جل وعلا ألف جنيه ما يجريش الألف جنيه ولم يدخر لي الدعاء في الآخرة لكن الله سبحانه وتعالى قد يرفع عني بلاء وابتلاء عظيم جدا لا أقوى على حمله على سبيل المثال قد أسير في الطريق فأعمل حادثة بدل الألف جنيه كنت هصرف مليون جنيه يوم ربنا حش عني هذا الأمر ولا يرد الدعاء إلا القضاء ولا يرد القضاء إلا الدعاء فيعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة إذا استجبت الدعاء لا بد أن نكون حسن الظن بالله إذا ده دعاء الدنيا ندخل بقى على دعاء أهل النار ودعاء أهل الجنة ونركز شوية في المسألة وفي دعاء لأهل النار أيوة وأنا هاخد صور بسيطة جدا من دعاء أهل النار الأول لابد أن احنا نؤكد لنفسنا أن احنا كلنا رايحين لكل ميت متحركة الدنيا ما لها من ثبوت نبني البيوت وحتما ستنهار تلك البيوت فالكل يفنى فسبحان الحي الذي لا يموت الكل هيروح ربنا قال ذلك اسمع ماذا يقول الله قل إن الموت الذي تفرون منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون في يوم القيامة في يوم القيامة لما يجمع الله جل وعلا الناس في صعيد واحد يبدأ الناس تصعد على الصراط ويقسم النور بين العباد على حسب الأعمال اليوم ده فيه نور بيتوزع يعني ايه الإضاءة كل واحد على حسب الشغل بتاعه يا ترى مين هيبقى معاه بقى النور العالي ويطلع من على الصراط كده زي الصاروخ صاروخ مين يا عم زي ريح المرسلة ريح مرسلة سبحان الله كالبرق الخاطف أو كأنه يركب كأشد الركاب أو كأنه يسير كأشد الرجال مشيا إنما في ناس تمشي على الصراط تنكفئ مرة وتعتدل مرة وتخطفها الخطاطيف مرة وأسأل الله جل وعلا العفو والعافية يعني في ناس تمشي على أداها ورجليها وفيه ناس ستهوى في نار جهنم دول بقى اللي في نار جهنم لهم دعاء الله أسأل أن أكون أنا وأنتم من أهل الجنة قولوا آمين تعالوا نشوف بقى الحال نجنا يا ذا الجلال لما ينزل أهل النار في النار خلاص نزلوا هم كانوا على الصراط يا ترى حالهم كان شكله إيه ما كانش معاهم نور لأنهم كانوا من أهل النفاق في الدنيا أو كانوا من أهل الكفر يقول الله جل وعلا مخبرا عن حال المؤمنين أولا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات أسأل الله أن أكون أنا وأنتم من أهل النور الصنف الآخر يا رب استرنا يا رب الصنف الآخر ما عاوز يطلع على الصراط بقى عاوز يجيب نور عشان يشتغل بسرعة عشان يقدر يروح الصنف الآخر ده منافق لهم حال لما يجي يطلعوا على الصراط فما يلاقوش نور يبدأوا يبصوا لأهل النور اللي هم أهل الإيمان عاوزين منكم شوية نور فيقولوا لهم إيه استنوا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا اسمع تاني كلام الله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور لم تسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى اسمع كلام الملك ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون من يفهم أهل النور عدوا من على الصراط وأهل الظلام وقعوا في نار جهنم في الظلمات الآن نحن ننقل لكم على الهواء مباشرة من قناة الرحمة صورة من صور دعاء أهل النار من قناة الرحمة وصورة من صور دعاء أهل النار نعم وبضدها تعرف الأشياء نعم وبضدها تعرف الأشياء فابحث عن الرحمة من قبل أن تدعو مع أهل النار سر على خطى الحبيب محمد وعلى أخلاقه الطيبة من قبل أن تسقط في نار جهنم كيف يكون حال أهل النار؟ حين سقطوا في نار جهنم أكيد فيه ثياب يعني معدة ليهم ثياب أيوة ما هو أهل الجنة لهم ثوب وأهل النار لهم ثياب طب أهل النار الثياب بتاعتهم إيه في ملائكة فصلت لهم ثياب على مستوى عالي ال large هيلاقي large وال medium ولا medium هيلاقي medium وال small هيلاقي small وكله هيلاقي المعرض مفتوح يا اخوانا فاسال الله ان يغلق امامنا وان يفتح لنا معرض الجنه طيب نبدا نجهز الثياب قطعت لهم ثياب من ايه الله من حرير من ايه من صوف من ايه من كتان من ايه من دبلان اه قطعت لهم ثياب من نار ازاي اعمل حاجه انا كنت بشتري البدله بتاعتي من احدث المحلات والم... وافخم الموديلات سبحان الله منين من فرنسا فرنسا مين يا عم ما خلاص الان الملائكه تقطع ثياب من النار شوف عاوز تلبس ايه مش بمزاجك قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار استنى يا شيخ بس اصل احنا كنا متعودين على الملابس الداخليه اسمع ماذا يقول الله سرابيلهم من قطران سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار طيب ملابس داخلية من نار والثياب من نار ايه الحكايه ده ايه اللي بيحصل ده اصبحت الثياب الخارجية من النار وقبلها ثياب داخلية من النار طب لو سمحتم انا عاوز غطاء رأس فين غطاء رأس من جهنم مقامع برضو من حديد طيب ما فيش سراير في اسمع ماذا يقول الله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين اسمع بقى السراير اهي الفرش اهي هم لابسين نار الثياب داخليه نار حتى النفس نار السموم بتاعهم من النار حتى النفس نار طب السرير نار قال, قال الله تعالى في سورة الأعراف اسمع ماذا يقول الله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش من جهنم ايه ها؟ مهاد سرير طب انا عاوز اشتري بطاطين ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين أسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية الله أكبر لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش سبحانك رب يبقى الثياب نار والملابس الداخلية نار والبطاطين نار وغطاء الرأس نار ويشموا نار الواحد هيعطش أكيد الواحد هيعطش أسأل الله لي ولكم العفو والعافية يا رب نجيني وإياكم من هذا الموقف أكيد الواحد هيعطش طب لما بنعطش في الدنيا إيه اللي بيحصل بالنادي بالنادي بنجري على طول نقول يا رب ده لو إحنا من الموحدين اللهم أغثنا إنما بعض الناس يروح لأي واحد تاني مدد أيمن يصيدح هو عارف يجيب لنفسه مدد ده حتى هو عايش مش عارف يجيب لنفسه مدد يبقى بعد ما يموت هيجيب لنفسه المدد مدد يا فلان تبقى تجهز نفسك للاستغاثة بأهل النار الاستغاثة في, في, في يوم القيامة بعد أن يخذف الإنسان في النار طالما أشرك مع الله العزيز الغفار هيكون حاله مع دعاء أهل النار فإذا ضاقت بكم الأمور فعليكم بالعزيز الغفور إنما إذا ضاقت بكم الأمور فابحثوا عن أهل القبور من الذي قال ذلك آه بعد ما توحد الله لازم توحد الله اسمع بقى الحال بتاع أهل النار لما عطشوا وبضدها تعرف الأشياء في ناس الآن يشربون من يدي رسول الله وفيه ناس بيرتفع الكأس إليهم فإذا سألوا عن هذا الحال يأتي الأمر من قبل الله وسقاهم ربهم شرابا طهورا الآن أهل الجنة في الجنة يجلسون على الأنهار يرون الأطيار الطيور ويتزوجوا من الحور ويطوف عليهم الولدان المخلدون أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات الله أمال الحرمان اللي احنا شايفينه هناك في أهل النار ده ايه اللي احنا شايفينه اه أهل التوحيد هيبقوا يشوفوا أهل الشرك وهم في جهنم تعالوا ننقل لكم الصورة عن دعاء أهل النار الذين اعتدوا في دعائهم في الدنيا والذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا والذين اخترعوا وكذبوا وتقولوا على رسول الله بالكذب عطشهم أمر طبيعي جدا إنهم هيطلبوا مية صدقوني أهل النار لو وجدوا مية الحمامات اللي نازلة في قلب الحمامات عافانا الله وإياكم لشربوا منها يروحوا على الترعة بقلب الطين والروبة نفسهم يلقاها في جهنم ده فيها بالهرسيا وفلان بالهرسيا بالهرسيا إن شاء الله يكون فيها إيه إنما مش هيلاقيها مش هيلاقيها تصوير عظيم اسمع الملك سبحانه وتعالى حين يقول في كتابه الكريم قال الله تعالى حين عطش أهل النار استغاثوا لكنهم لم يستغيثوا بالله إنما عمالين يقول نشرب نشرب طب قولوا يا رب ما قالوش يا رب قال الله تعالى عن حالهم اسمع آيات الله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا لا لا لا, لا. اسمع تاني الله يكرمك اسمع تاني وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا كالمهل يشوي الوجوه إذا رأوا السحاب السوداء في جهنم يقولوا بس المطر هيجي تنزل نقاط المطر أو تمطر جهنم عليهم وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل قال الله ذلك في سورة الكهف بماء كالمهل تنزل النقطة على الوجه والجسم قبل ما تنزل على الأرض تشوي الوجوه وتاخد اللحم والدم والعظام والأعصاب وتنزلها قيح وصديد قبل ما تنزل على الأرض طيب عرفوا ان ديت مية مش هيقدروا يشربوا منها بس هنجهز لهم الصديد والدم والقيح المغلب نار جهنم ويشربوه كما قال الله تعالى اسمع ماذا يقول الله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم لماذا؟ لأنهم كانوا يستكبرون عن دعاء الله في دنياهم لأنهم كانوا يعتدون على الله وعلى رسل الله وعلى الصالحين في دعائهم لأنهم كانوا يستكبرون لأنهم كانوا يسخرون فحالهم الآن يستغيثون لكنهم لا يستغيثون بالواحد الغفار إنما يستغيث هؤلاء بأهل الجنة تصور يدوروا على الاستغاثة عند أهل الجنة عند بشر مثلهم لماذا؟ لأنهم في الدنيا كانوا يلجؤون إلى البشر أيضا انت عاوز تشتغل يا فلان ويحط رجل على رجل أنا عنده فلان يشغلك في ثواني طيب يا حلو ماشي ما تقولش مثلا بإذن الله لا مش بإذن الله بإذن الله ليه ما أنا أقدر أخش عليه في أي وقت خلي بالك المسألة دي خطيرة جدا وأيضا إذا أراد شيئا عن إنسان يقول له هرفع عنك هذا الأمر بجرة ألم جرة ألم أو تتجر يوم القيامة معانا تليفون اتصال السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله كل خير يا فضيلة وجزاكم الشيخ.
مثله ازي
تفضلوا مين حضرتك عامل ايه تفضلوا الحمد لله آه، حضرتك بس عايزة اقول حاجة تو- توجهها لبنتي اتفضلي ربنا يبارك لك يا رب يا رب يبارك فيك هي جميعاً.
يعني ايه النوع اللي هي بتحب تتفرج على التمثيليات نعم.
وعلى الاغاني نعم وعلى الافلام نعم هي بتحب تسمع حضرتك جدا لعلمك مع و- الأفلام لأنه والأغاني هي عندها ثلاث من ثالثة ابتدائي كانت نعم.
محجبة نعم.
والحمد لله بفضل ربنا لبست الاسداف نعم ال- اليومين دول عايزة تقلعها عايزه ليه؟
البس تونيك وعايزه البس بنطلون وملهاش اي نفس تعمل حاجه آه.
فبتقول لي هاتي لي حاجه من القران بتقولي ان التمثيليات حرام مم.
والافلام حرام آه.
والاغاني حرام طيب انا عايزه اعرف حاجه هي قاعده جنبي وعايزه حضرتك توجه لها انا حزينه على انها بتقول لي هقلعها هي السنة عندها كم سنة؟
عندها 13 سنه طيب ماشي حاضر الصلاه مش مش منتظمه فيها هي اسمها ايه الأول؟
ما هو بلاش اسمها بقى طب حاضر أنا يعني كنت يعني- حتى أنا- أناجيها طب إن شاء الله تفضل تفضل أولا يعني إن شاء الله اتصال آخر وبعدين نرد على الأم الفاضلة ربنا يبارك فيك وفي ابنتك وفي أولادك يا رب العالمين آه، يعني آه، كنت أريد أن أناشدها باسمها أكيد اسم إسلام إن شاء الله جميل يعني إن شاء الله يعني فنرد عليها إن شاء الله بعد الاتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ نحمد الله سبحانه وتعالى جزاك الله خيرا وجزاكم مثله جميعا يا رب الله يخليك يا شيخ من فضل حضرتك يا شيخ عايزين اتفضل.
حضرتك تعمل لنا حلقة عن النقاب حاضر ما احنا عملنا حاجة استوري نفسك يا أختاه آه، موجودة إن شاء الله ونحاول إن شاء الله نعيدها تاني لكن إحنا هنعمل سلسلة أخرى إن شاء الله اتفضل ان شاء الله بس ضروري يا شيخ لان الموضوع ده شاغلنا جدا يعني حاضر حاضر آه، الحاجة التانية بعد إذن حضرتك آه، هل يجوز إن أنا أصلي صلاة الاستخارة آه، في سو- في أي سنة من سنن أي ال- الفروض؟
نعم.
يعني مثلا ممكن أصليها في سنة المغرب بالنيتين نعم حاضر
آه، بس شكرا بارك الله فيك يا رب العالمين الله يخليك يا شيخ السلام عليكم اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ ايمن نحمد الله سبحانه ازاي صحتك والله أسأل الله سبحانه والله وتعالى انا بدعي لك يا شيخ ايمن الله.
والله الله يعافينا وإياك يا رب ربنا يكرمك يا رب انا عايزاك تدعي لي ولادي ربنا يكرمهم لاجل النبي يا رب يا رب إن شاء ويصلح الله حالهم يا رب ويرضيهم حاضر يا أمي إن شاء وادعي الله لابني محمود ربنا يكرمه هو كويس الحمد لله بس ما بيش عاوز يشتغل حاضر عاوز يفرغ نفسه لله تعالى حاضر وادعي لهبه بنتي ربنا يهديها ويتم شفاها على خير يا رب ويصلح حالها ماشي.
ويرزقها بالذوق الصالح يا رب يا رب يا حاضر رب حاضر.
وادعي لنا يا شيخ ايمن والنبي ادعي لي إن شاء ادعي لي الله لأم محمود ربنا يكرمني فيهم يا رب ويرضيني فيهم يا رب، يا ويشفيني ويدي عني يا رب يا رب وعدني بذات النبي آمين يا رب، آمين.
إحنا أمة آمين.
النبي جميعا.
أسأل الله جل وعلا أن يقبل منك كل ما طلبت يا رب العالمين وأن يبلغك أفضل مما طلبت فإنه ولي ذلك والقادر عليه اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة السلام عليكم عليكم السلام اه جزاك الله خيرا اتفضل بارك الله فيك الله آه، يبارك فيك شيخ ايمن بعد اذن حضرتك آه، انا قرات رساله من يومين كده على ال- على شريط الرسائل SMS نعم.
ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو اول الانبياء خلقا واخر الانبياء بعثا نعم فالرساله بصراحه لفتت نظري نعم.
بس انا ما اعرفش مدى صحتها كان نعم.
نفسي اتصل النهارده بالشيخ محمد ربنا يبارك فيه واساله لكن للاسف ما هو ما جاش في حلقه النهارده بتاعت ال- آه، فتاوى الرحمه نعم فيعني حضرتك ت- تقول لي او او تقول لي شيخ محمد ربنا ي- حاضر.
يكرمه ويبارك جزاك حاضر.
الله خير السلام عليكم جزاكم ورحمة الله ان شاء الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، طيب نرد على ال- ان شاء الله ال- ال- الحاجات اللي وصلتنا كده سريع اما صلاه الاستخاره بالنسبة للأخت الفاضلة الأول آه، اللي هي 13 سنة طبعا ما شاء الله رب العالمين يعني كبرت ما شاء الله أسأل الله جل وعلا أن يقيك إن شاء الله حر جهنم فالمسألة خطيرة والله العظيم أمك بتحبك وإحنا مش عاوزين نقول إن إحنا بنحب جميع المسلمين آه، فإحنا آه، يعني أنا لن يكتمل إيماني إلا إذا تمنيت لك ما أتمناه لنفسي ولا أتمنى لك هذا الحال الذي أتحدث ع- آه، عنه اليوم عن حال أهل النار والله لن تطيقيه يا أختي الفاضلة والله العظيم لن تطيقيه فالمسألة هنا خطيرة جدا فيعني الحجاب فرض من الله ده حاجة الأمر الثاني آم، بالنسبة للمسلسلات والأفلام والأغاني احنا هنبقى نعمل حاجة حلقة خاصة عن هذا الأمر وهنجيب لك الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الواقع العملي للأفلام والمسلسلات والحاجات ديت المخالفة أساسا لقول الله وسنة رسول الله وبتعمل إيه في الأمة وإيه هدفها ويا ترى مين اللي وراها وأنا يمكن اتكلمت في هذا الأمر في شريط من الشرايط لكن آه إن شاء الله من خلال قناة الرحمة سنتحدث في هذا الأمر طيب بالنسبة لصلاة الاستخارة يجوز إن احنا نصلي صلاة الاستخارة من خلال ركعتين من غير الفريضة أنا لا أريد أن, أن أتكلم في مسألة الفتاوى كثيرا لكني هكتبها ونحطها في الكنترول إن شاء الله توجه إلى فضيلة الشيخ ال- العلامة آه، فضيلة الشيخ محمد حسان وهو يبقى يوزعها على فتاوي الأيام إن شاء الله رب العالمين طيب نبدأ نرجع تاني لمشاهدة أهل النار مش نرجع تاني لأهل النار أسأل الله أن يعافينا جميعا يا رب نرجع تاني نشوف حالهم يا ترى الناس دي ايه أخبارها بصوا وشوفوا كده معايا أهل النار وهم في النار بيستغيثوا احنا قلنا ان هم في دنياهم كانوا يستغيثون بالبشر من دون الله بل منهم من كان يتعبد إلى الحجر وإلى الشجر وإلى البقر تصور في قبائل معينة هناك في بلاد الهند وغيرها يعبدون البقر أنا مش عاوز أقول حاجة أكثر من إنهم بيحترموا إلههم البقرة تصور بيوكروه يعني مرة واحد زميل ليا رجل أعمال مسافر في البلاد دي فسبحان الله البقرة وقفت على قضيب السكة الحديد فوقف ال- القطر ما اتحركش ساعة واتنين والناس قاعدة مستمتعة ومحدش أبدا بيهيص وبيقول شيلوها ولا خلاها تمشي ازاي الكلام ده فعمالين يسألهم القطر ده وقف ليه قالوا لأن الإله نايم على قضيب السكة الحديد ما شاء الله ما شاء الله والكل قاعد مستمتع وهادي إنما احنا نقف في الصالة شوية عمالين آه، يا عم خلص يا عم بيطول ليه يا عم مش عايزين نصلي إنما ده مستمتع بوجود الإله على البتاع وقعد ساعة وساعتين وقلبهم منشرح لهذا الأمر فين وفين بقى على مقام ال- الإله من على قضيب السكة الحديد ويا سلام بقى يبقى يا سعد ويا هناه لو جت بديلها كده وراحت لطشها بشوية مية من عندها ها خد البركة في الدنيا الناس بتلجأ لغير الله من لجأ لغير الله في دنياه سيكون حاله مع أهل جهنم والعياذ بالله إن لم يتب إلى الله اسمع ماذا يقول الله مخبرا عن هذا الحال وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين المسألة هنا خطيرة يا أخي أنا مش عارف الناس مش عايزة تتخيل المنظر ده ليه واحد يقول لي هم في الحالة اللي زي دي أهل النار أنت بتنقل عنهم طب أهل الجنة حالهم إيه حالهم الآن ينظرون إلى أهل النار منين من على الأنهار في الطراوة في النسمة بتاعت الجنة طب والتانيين فين في جهنم بيتشوم وعمالين يستغيثوا قال تعالى اسمع أهل النار دلوقتي بيبصوا لأهل الجنة وأهل الجنة بيبصوا لأهل النار اسمع ماذا يقول الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله يأتي النداء من أهل الجنة بإرجاع الأمر للملك كك- كحالهم في الدنيا دايما أهل الجنة كانوا يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون في كل أحوالهم الحاجة دي بتعملها يا شيخ إزاي يقول لك والله سبحان الله بتاعت ربنا ولذلك أهل الجنة لما يجي يرد على أهل النار يقولوا بقى كما جاء في كتاب الله أيضا اسمع قول الله ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون لم يجدوا حلا عند أهل النار لم يجدوا حلا عند أهل الجنة أهل النار ما لقوش حل عند أهل الجنة لما قالوا لهم لا ده ربنا هو اللي مانع منكم راحوا رايحين للخزنة يا خزنة عاوزين ربنا يخفف عنا يوم من العذاب اسمع كل الكلام ده وهم لابسين ثياب من نار اوعى تنسى والملابس الداخليه من نار اوعى تنسى وبيشموا نار اوعى تنسى اوعى تنسى والاكل بتاعهم نار اوعى تنسى والشراب نار اوعى تنسى فهم عاوزين ميه ما لقوش فقالوا بس خلاص يبقى عاوزين اجازه من العذاب كما قال الله العزيز الوهاب قال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يلي ما مشيتوش على أخلاق النبي في الدعاء في الدنيا يلي اعتديتم على أهل الصلاح في الدنيا بدعائكم ادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال طالما متم على غير التوحيد يبقى جهنم هي الموجودة ما فيش أجازة يعني ما فيش أجازة طب خلاص احنا لا عاوزين أجازة ولا عاوزين مية عاوزين نموت آه كنا بنخاف الأول من الموت ربنا قال عن الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون لماذا ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون يقوموا يردوا بقى يقولوا إيه ده دعاء أيضا أهو هذا دعاء والله دعاء يا أخوان يردوا يقولوا بقى كما قال الله جل وعلا عن حالهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا هم يقولون ذلك اسمع تاني قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون اسمع اسمع وركز قالوا ربنا دعاء ونداء ورجاء قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها من النار فإن عدنا فإنا ظالمون آه من هذا الموقف أصعب موقف على أهل النار أعتقد ذلك إن ينقطع بينك وبين الله حبل الرجاء خلاص ما عدتش تقدر توصل صوتك للملك لما الواحد يعوز يشتكي لواحد كبير عنده أمل إنه يوصل لكن لما ينقطع الاتصال نهائي خلاص مش عارف يستغيث يروح فين طب اللي انت كنت معتمد عليه انه ينقذك بيقول لك أنا اللي همنع الاتصال بنفسي خلاص اليأس يدخل على قلبك يا رب نجينا جميعا يا رب اسمع كده هذه الصورة العظيمة لأهل النار كما صورها العزيز الغفار اسمع ماذا يقول الله عن حالهم قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون لماذا يا رب يكمل الملك لنا هذه الصورة قائلا إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم اسمع الجزاء إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون يا رب اجعلنا وإياكم من أهل الفوز والصلاح يا رب اجعلنا وإياكم من أهل الجنة شفت دعاء أهل النار صعب إزاي وكم من الدعوات جوه ويستغيثوا ببعض تعالى يا فلان انت اللي ضلتني ده حتى بيستغيثوا بالشيطان يا زعيم زعيم مين ده طلع عايل يا عم الزعيم طلع عايل وجري حتى الشيطان هيفر منهم مش ده كبيرهم مش ده زعيمهم مش ده قائدهم مش الشيطان ده رئيسهم هيجري ويفر قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر انتهت الدنيا وخلصت وبقوا في النار وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق قال لكم ادعوني أستجب لكم محدش راح دعوتم غيره لجأتم للقبور لجأتم ل... للموتى فأعطيتموهم النذور هتعملوا ايه تعملوا ايه ضيعتم نفسكم خلاص انتهى الأمر ضيعتم نفسكم فالله جل وعلا قد حذر وأنذر في الدنيا ومع ذلك لم نستمع لقول الله سبحانه الشيطان عدو لكم اتخذناه صاحب ما تسمعوش كلام الشيطان ولا تتبعوا الخطوات مشينا وراه تبدعوا الشيطان بقى ده الشيطان هو اللي هيخطب لكم خطبة شيطانية إبليسية قال تعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم الشيطان يقول كده فأخلفتكم شاهد مسلسلات وأفلام ورقص وأغاني ثم يجي يوم القيامة الكل يفر من كله والكل يدعو على كله قال الله تعالى مصورا هذا الحال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الله يقول هذا الأمر لا تفعلوه فنفعله من خلال إيه ممثل يطلع ولا حاجة يقول أي كلام في أي كلام مخالف للعقيدة وللدين وللشريعة وممثلة تطلع سافرة متبرجة فتضل بنات المسلمين وفي الاخر نقول المسلسلات بتعمل ايه والافلام بتعمل ايه احنا كده بنتخذ من دون الله انداد احيانا نحبهم كحب الله كيف ذلك يا شيخ لا مش وحاشا لله سبحان الله عمره ما يحب حد زي ربنا ازاي بقى اذا كان ربنا يامرك بشيء والاخرون يامرونك بشيء تستمع الى كلام الناس وتترك كلام الملك طب الكل لما يروح جهنم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لما يخش الناس النار إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم عمرنا ما هنتفرج تاني ولا هنشوف تاني الكلام الفارغ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني إيه يعني إيه مش يخرج يا شيخ لا احنا بنقولش كده اللي هيموت على التوحيد هيخرج لكن انت شعرفك بالفرجة اللي انت بتعملها ده ومعصية الخلق انك مش هتفتن عند ساعات الموت وتموت على غير التوحيد طيب احنا عاوزين عاوزين في الدقائق الأخيرة ديت بدل ما احنا خليناها نار في نار ندخل على الجنة ما توحد العزيز الغفار هل هناك دعاء لأهل الجنة أي والله فيه في دعاء لأهل الجنة أحلى دعاء لأهل الجنة أقول لك عليه دلوقتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتها تحتهم الأنهار اسمع تاني ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله دعاء أهل الجنة أفضل دعاء لأهل الجنة الحمد لله الحمد لله ده دعاء أيوة دعاء وده أفضل كلمة بيقولها أهل الجنة لأنهم بيطلبوا حاجات كتير جدا من ضمنها أن يروا وجه الله فإذا رأوا وجه الله يروحوا حمدين ربنا تاني إذا أفضل كلمة ودعاء لأهل الجنة إنهم يقولوا الحمد لله لأن كل اللي بيدخل عليهم يقول يا ولي الله اتفضل يقول له الحمد لله طبعا هيشكر حد يجيله تاني الحورية تجيله والغلمان تخدمه والثمرات مزللة الواحد هيقول إيه غير الحمد لله إن هذه الكلمة هي ختام القول دائما لأهل الجنة اسمع ماذا يقول الله مصورا هذا الحال الجميل لأن الدنيا هتخلص وأنا عاوز أصور لك الآية ديت إنها بتنزل الستار عن الدنيا وبتقفل الحال على أهل النار في قلب النار وأهل الجنة في أهل الجنة وأهل الجنة في الجنة قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا إيه الحمد لله اسمع تاني وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الستار هينزل أهو خلي بالك وترى الملائكة حافين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش فين الدنيا فين السواحل فين البحار خلصت الدنيا الآخر قسم الناس إلى قسمين فريق في الجنة وفريق في النار فريق في الجنة وفريق في السعير نزل الستار على أهل النار ويخلدون فيها وما زال أهل الجنة يحمدون ربهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين عاوز تكون مع أهل الجنة أسأل الله أن نكون من أهل الجنة أو تكون على الجهة الأخرى رب نجنا يا رب والله لن يفلح أحد إلا مع الله وعلى طريق رسول الله قال تعالى ختاما لهذه الحلقة يقول تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى اجعل لسانك أخي وأخي رطبا بذكر الله نحبكم جميعا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته